تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
يا إمام المسلمين
الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش
يا قادر يا قادر
وهي في يا سلام بس عليك يا عمرو
وسخر الشمس والقمر
الله الله الله
كل يجري لأجل مسمى
يا سلام
الله أكبر
ينبئ الأمر
الله الله الله الله يا حلو
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
الله الله الله الله يا سلام
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
الله الله الله
الله يكرمك يا سيدي فقط الله يكرمك يا إمام المسلمين الله يفتح عليك يا عم الله يفتح عليك في جيلك من عند الله يا سلام
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع
الله الله الله يفتح عليك يا عم الله الله يهديك يا سلام يا سلام يا سلام وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
الله يفتح عليك اللهم صل على النبي. اللهم جيب واحد الله يفتح حلو عليك يا عم يا فاهم
ايه الحلاوه دي اقسم بالله ما تعرفوش عليه خالص الله ايه الحاجات الحلاوه دي الله يا سلام الله يكرمك يا سلام
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع
سلام
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
يا سلام حلوه الليله يا سلام يا إمام المسلمين
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا سيدي
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع يا سلام نلعب بالجنة الله يهديك يا سلام
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير كده يا سلام الله يفتح عليك يا سلام الله اللهم جيبك يا سلام تعمل عجيب حلوة الدين يا الله. يا سلام الله يا امام المسلمين والله يا عم الله الله يكرمك يا مولانا يا الله سلام يكرمك الله عليك
ويفضل بعضها على بعض في
طيب طيب
يا سلام الله عليك
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
يا سلام والله يا عم
وخذوا بقطع متداولات وجنات
يا سلام بالنبي حلوة يا سلام
وجنات من أعناب وزرع
كده كده كده الله يا عم
وجنات من أعناب وزرع يا سلام يا سلام يا سلام.
وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء الله يا- الله يفتح عليك يا سلام الله يفتح عليك يا سلام الله اكبر يا سلام يا الله سلام يا سلام
الله على حلو قوي ايه ده الحاجات الحلوه دي كده يصير ما يكرمك عملنا عم.
تحليلنا بالعصير يا سلام يا سلام اه
ونفضل بعضها بعض في الأخرى
طيب طيب طيب يا سلام يا سيدي خليها تدينا شويه أكل حلوه دي الله يا عم
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يا سيدي يا سلام يا سلام يا سيدي يا سلام الله يكرمك يا عم يا سلام يا سلام
وفي الأرض قطع متناعرات وجنات
يا سلام الله اكبر الله اكبر سلام عليك الجنات دي يا. يا سلام يا سلام
وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ
يا سلام
وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ
يا سلام الله يقويك الله يقويك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عم الله يكرمك يا شيخ يا سلام يا سلام
وَيُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ
يا سلام
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
الله يكرمك الله يفتح عليك يا سلام يا سلام حاجة مش فيها هم
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
يا سلام
يا أستاذ يا سلام أستاذ يا إمام المسلمين الله يكرمك الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
أولئك الذين كفروا ربهم يا سلام سلام
وأولئك الأغلال في أعناقهم الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
عادي انا في عيني يا سلام وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
يا سلام يا سلام احنا خدت شيء كلمنا يا رب الله يكرمك
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الأولى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
يا سلام
وإن ربك لسميع العقاب الله يا سلام
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
سلام عليه الصلاة والسلام يا سلام
إنما أنت منذر
صلى الله عليه وسلم يا سلام
ولكل قوم هاد
يا سلام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تلين الأرحام وما تزداد
الله يسلمك نسيب الله يفتح عليك يا سلام الله يفتح عليك يا سلام يا سلام الله، يا إمام المقرئين يا سلام يا حي الخالق
يا سلام
Thank you.
يا حي يا مكرم يا مرتب القرآن على أصوله لكن لكن من الفتحة مش هادي والله دي الفتحة منه واحد عيد ليس عليك هزة لتغيير الله أكبر ربنا يسلمنا عمرك يا سلام يكسر أمراضك
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
يا سلام
إنما عليه الصلاة والسلام
وبكل قوم
الإنسان احنا واخدينه كل يوم ربنا يجيبه لنا دايما يا رب
يا سلام يا سيدي على كده ده محمد دي دي العظم آه، حاجه كده مش كده ابدا يا سلام
يحفظونه من أمر الله
يا سلام يا سلام يا سيدي يا سلام الله يقويك يا عم يا سلام يا سلام بص بقى يا سلام إن الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما لأنفسهم يا سلام سلام يا سلام
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من والي اه يا سيدي يا سلام صوته كده
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
بالله رحمة الله سلام خليك معانا كده والنبي
ويسبح الرب بحمده والملائكة من خلفته
الله اكبر الله اكبر
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد العقاب الله يا سلام الله الله يا سيدي على بيت يا سلام يا سلام
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا
يا سلام يا سلام
يريكم البوق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال
يا سلام سبحانه وتعالى
ويسبحوها بحمده والملائكة من خيفته
يا سلام يا سلام الله يكرمك يا سلام
شديد العقاب
الله الله يهديك يا سلام النبي النبي
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء من شيء يسلمك. الله يهديك. يا سلام
يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ
يا سلام الله يفتح عليك الله يكرمك يا عم يا سلام الله يا قرآن تشكد ابدا يا سلام يا سلام اه حاجه عظيمه يا سلام
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء
عفي عليك يا عبد يا سلام الله الله الله الله النبي يا سلام لا يستجيبون لهم بشيء يا سلام يا سلام
لا يستجيبون لهم بشيء إلا
يا سلام يا سلام الله الله الله
لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إِنَّهُ
سلكت القدر صدقنا مما يا غفرت سلام الله يفتح عليك يا سيدي صدقنا مما غفرت يا سلام هنا يكتمل
انا ابدا يا سلام يا سلام يا سلام على يا مصطفى الله يكرمك يا سيدي يا من عندك تكتب جديد بس عبد الله يا سلام يا سلام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
يا عين. يا سلام
وظلالهم بالغدو والآصال
سلام يا سلام يا سلام ما يشرح حضرتك يا سلام يا سلام
قل من رب السماوات والأرض جل جلاله اه هنا بقى صلى على النبي قل الله
يا الله يا سلام جل جلاله ابعد ابعد
قل من رب السماوات والأرض قل الله
يا يا هو ونفتح الدنيا جديدة. يا سلام على دي يا سلام حاجة تسمع عليها والله
قل من رب السماوات والأرض قل الله إن أفتخرتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
يا سلام عين عن إكرامه يا سلام يا سلام
ارحم عبيدك يا رب مغفرة بعلمه يا عم مغفرة بعلمه حاجة يا ابن دي صراحة فهل يستوي أعمى بصير
يا سلام دوري لما تغدقنا الليلة نخسر ولا
وهل يستوي أعمى بصير
يا سلام طب والنبي كمان والنبي
أمن يستوي ما تظنون يا مصطفى يا مليون حبيبي يا حبيبي يا سلام الله سلام يا سلام يا سلام يا سلام على السلام ربنا يتجلى عليه دي حاجة حلوة. يا سلام تجلى من الله يا سلام يا سلام غني يا سلام
لكن النبي ده تجلي ده تجلي الحمد لله ربنا تجلى عليه
يا سلام
ثم رب السماوات والأرض قل الله الله رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دوني أولياء يملكون لأنفسهم
صلى على النبي ايه والنبي الحلال ده والنبي
اشبعنا النهارده يا سلام
صلى على النبي قل هل يستوي الأعمى والبصير ثم وتستوي ما في النار
يا سلام يا سلام
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار
يا سلام يا سيدي. يا والله حاجة حلوة. مفيش حاجة يجي لك فلوس. يا سلام يا سلام أول الله يشرح صدرك شيء طويل يا سلام
إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
يا سلام
والذين يقضون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم
يا سلام يا سلام ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
سلام
والذين صبروا سوء وجودهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يا عيني يا سلام يا صلاة النبي يا سلام
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح
يا سلام يا سلام
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
يا سلام
هم ملائكة يدخلون عليهم
يا سلام
والملائكة يدخلون عليهم يدخلون عليهم من كل باب صلى على النبي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يا سلام يا سلام الله يسمع عليك الله يسمع عليك النبي النبي
تتجلى من عند الله يا سلام يا سلام احمد زيد احنا الفلان مش عارف مهما بعد ابدا مش عارف واحد بعد ابدا مفيش ولا في العالم ابدا والله يا في ابدا
يدخلون عليهم من كل باب
صلى على النبي
والملائكة يدخلون عليهم
يا سلام يا سلام
تتجنب عند الله يا سلام تتجنب عند الله يا سلام احمد زيد احنا في فرنسا عثمان بعد كده أبداً. مش هنفع حد بعد كده ابدا مفيش ولا في العالم ابدا والله في ابدا
حمزه كان كده راح من كده سلام الله اكبر يا أخي. الله يا سلام يا سلام يا سلام
وذريتهم
صادق على عدم الدين
والملائكة يدخلون عليهم
هذا خير الله يا سلام الله الله
Thank you.
يا سلام يا سلام
ربنا يزيدك حاجة عظيمة خالص يا سلام يديك في الامراض الله يديك ويقوي اعصابك الله
فنعم عقب الدار
سلام
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون
يا سلام يا سلام
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Thank
سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب يا سلام يا سلام يا سلام
you.
الله يطلع عليك
يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدي علي
صلوا على النبي تمام السلام الله يرزق الرزق لمن يشاء
حنان حلال كده والله يا سلام حنان يا سلام على الدين يا سلام لا يقول له يرشق ده حنان كده الله
صلى على النبي الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر يا سلام وسلم بإذنه يا سلام يا سلام سبحان أبدا يا هو سلام
وفرحوا بالحياة الدنيا
يا عيني يا عيني
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله اكبر ما شاء الله
الله الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
الله يفتح عليك يا سلام مشجع يا سلام
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Thank
يا سلام يا سلام اللهم صل على النبي
وحلوة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
يا سلام يا سلام قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه مَآبًا
يا سلام يا سلام يا سلام الله اكبر الله يفتح عليك الله يشرح صدرك يا شيخ يا سلام يا سلام يا سلام
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالذكر
يا سلام على دي يا سلام
ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعلى لهم وحسن مآب يا سلام يا سلام صلى الله عليه وسلم يا سلام صلى الله عليه وسلم وحاجات اجمل من كده برضه ده لسه الخطوط
يا سلام كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم
يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدي مش كده ابدا والله يا سلام
Thank
يا سلام يا سلام يا سلام
you.
يا سلام
قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المسار يا هو ولو أن
يا سلام
الذين آمنوا أن
يا سلام يا سلام يا سلام الله يفتح عليك يفتح برك ما فيش
ولو أنكم أرض أوكل به الموت
يا سلام يا سلام بل لله الأمر جميعا كفى الله أسير
سلام يا سلام يا سلام الله الله يفتح عليك يا شيخ. الله يكرمك يا سلام يا سلام
لا من هنا ولا من هنا مفيش كده كده في الدنيا بقى ولا حد يقول كده ما فيش حد يقول
أفلم يجد أفلم